السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله وصلنا للمحطة الأخيرة في رحلتنا إلى الله النصير إن احنا نتعرف على الله النصير هنكمل المعاني يا جماعة بإذن الله ال- في حلقة الليلة بإذن الله المعنى الثالث لاسم الله النصير المساند المؤازر يا جماعة محدش كلنا محدش فينا يقدر يعيش من غير ما حد يبقى في ظهره من غير ما يبقى له سند في الحياة من غير ما حد يأزره ويشجعه محدش يقدر يعيش من غير دي عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول رب اعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول يا رب انا انا محتاج مساندتك انا محتاج مؤازرتك احنا كمان يا جماعه لازم مع بعض نتخلق بهذا الخلق خلق النصره خلق الدعم النفسي خلق التشجيع لما تلاقي واحد ماشي في طريق طويل وصعب بس مفيد ليه حاول تشجعه انصره على نفسه عينه لما تلاقي واحدة أخدت خطوة مهمة وكويسة في حياتها وبطلت حاجة حرام كانت بتعملها أو عملت حاجة كويسة كان نفسها تعملها من زمان شجعيها انصريها على نفسها لما تلاقي واحدة اتحجبت بعد صراع طويل مع أهلها أو مع المجتمع اللي هي فيه انصريها وشجعيها هي دي الشفاعة الحسنة اللي ربنا اتكلم عنها في القرآن وقال سبحانه وتعالى من يشفع شفاعة حسنة إنك تقف مع كل واحد عنده كفاءة لحد ما ياخد الموقع اللي يستحقه في المجتمع الشفاعة يا جماعة المساندة والمؤازرة انك لما تلاقي اي داعي الى الله محتاج حد يدعمه ويساعده تقف وتسنده من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها دي نازلة اصلا للصحابة لما النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم للجهاد فربنا قال له فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك فالنبي عليه الصلاة والسلام في بعض المواقف كان يبقى لوحده في الجهاد فربنا بيقول للصحابة ازروه سندوه ما تسيبوهوش لوحده عشان ربنا يساندكم فدايما خلي عندك خلق التشجيع خلق رفع الروح المعنوية للمكافحين وأصحاب المشاريع خلق الدعم النفسي للدعاة وللناس اللي عندها مشروع في الدين أو في الدنيا خلق الدعم النفسي للشباب المكافح قولوا كلام يزق لقدام يا جماعة خلوا كلامكم دايما إيجابي مش سلبي قولوا كلام يرفع معنويات الحاكم والمحكوم بلاش النقد اللي يجيب إحباط قولوا كلام يرفع معنويات العلماء الدنيويين اللي بيحاولوا في الجامعات المصريه او في جامعات بلادهم يعملوا ابحاث علميه نافعه ما تسيبوهمش ادعموهم نفسيا انا مش بكلمك الوقت عن الدعم النفسي الواحد واقع ومنهار لا يا جماعه ده ده معنى تاني انا بقول لك الوقت الدعم النفسي لواحد بياخد دكتوراه وتعبان فيها لواحده عايزه تغير حياتها للاحسن لواحده كانت ماشيه ماشي وحش وقررت انها تبقى انسانه شريفه لواحد كانت حياته مهرجله وسبهلله وقرر انه يسترجل ويبقى انسان كويس ونافع ما تقعدش تتريق عليه ما تحطملوش اعصابه حتى لو على سبيل الهزار وتعمل عليه حفله بقى وسط اصحابه وتحطم له نفسيته واحد صاحبك في الدراسه ما كانش بيذاكر وكان فاشل وقرر انه يبقى انسان متفوق ويغير حياته اي انسان عايز يغير حياته اي انسان عايز يعيش مرحله انتقاليه وينقل حياته في حته تانية اياك تخليه ماده للتريقه لا خليه د- ماده للدعم النفسي والكلام الايجابي احد دكاتره الشريعه كان مجتهد وهو طالب فكان بيحط قدام اسمه كلمه دال دكتور فلان دال فلان تفاؤلا انه نفسه يبقى دكتور جامعي في يوم من الايام فواحد من اصحابه شافه كاتب دال دي فقعد بقى خده ايه عمل عليه حفله وسط اصحابه فبيقولوا الدال دي ممكن تبقى دجاجه يعني انت عايز تطلع دجاجه فالعالم الديني ده بيقول فضلت فاكرها وما نسيتهاش فلما ربنا كرمه وبقى الدكتور فلان بيقول دخلت في يوم من الايام مصلحه من المصالح يعني فلقيت صاحبه ده موظف عادي فيها فبيقول ما رضيتش اذكره بالموقف ده ولكن هو لسه جواه الموقف مش عايزين روح التثبيط ونفسيه الهدم عايزين المسانده والمؤازره عايزين نبطل كلام سلبي عايزين الكلام الايجابي اللي يزق لقدام مفيش حد بيقول كلام يزق لقدام ليه يا جماعه إيه خ- خ- احنا عندنا خلق التحبيط خلق التثبيط كتير مننا عايش في منطقه الراحه وعايز كل الناس تفضل قاعده جنبه في منطقه الراحه ال comfort zone اعرف ان ربنا هو المساند والمؤازر اللي اول ما بتقرر انك انت تبقى كويس ربنا بيقف معاك وبيساعدك وبيبعت لك دعم من عنده زي التلاتة لما اتقفل عليهم الصخرة واتسدت عليهم إيه، ربنا سبحانه وتعالى لما لما التلاتة دعوا ما فتحش الصخرة مرة واحدة في النهاية ولكن مع كل واحد كان بيرفع ايده ربنا كان بيفتح الصخرة حتة ليه؟ كأن ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لهم رسالة كل ما بياخدوا خطوة صح انتوا كده صح كملوا فأول ما بتاخد الطريق الصح ربنا بيبعت لك رسائل أنا معاك أنت كده صح عشان كده ما تسيبش في حياتك مشكله آه، تعيقك عن النجاح لو انت ضعيف وعايز تبقى قوي لو انت فقير وعايز تبقى غني دافع اقدار الله باقدار الله دافع قدر الفقر بقدر السعي انك انت تبقى غني صلح حياتك صلح حياتك انت يعني ما انساش واحد صاحبي كان دخل مستشفى علاج ادمان وسبحان الله هو يعني حد له احترامه جدا جدا يعني في في المجتمع بتاعه فلقيته ماسك ميداليه مكتوب عليها آه، كلمه سته تقريبا معناها ان هو مبطل ادمان بقاله ست شهور فقلت له ايه ده؟ قال لي ده دي ميداليات بتتوزع علينا من مركز علاج الادمان كل ما بنقضي مده يزيد الرقم فقلت له انت انت مجنون انت وضعك ما يحتملش اللي انت بتعمله ده بص لي بكل بساطه كده وقال لي ايه يعني واحد عنده مشكله وبيحلها الكلمه دي اذهلتني يا جماعه انت تقدر تعمل كل حاجه بس استنصر بالله النصير من معاني اللي ذكرها اللغويين آه، في كلمه نصر قالوا نصر المطر الارض يعني اغاثها وانبتها وعمها بالجود ليه نزول المطر على الارض نصره ليها لان الارض كان شكلها تراب اسود شكلها فقير افقر حاجه في الدنيا التراب بس هي من جوه مليانه بذور مليانه كنوز ممكن تطلع الفواكه والنباتات و... فلما ينزل المطر بيساعدها انها تطلع الخير اللي جواها المطر ساعدها انها تبقى جنه فانت لما تساعد واحد لحد ما يبقى نجم مجتمعي لحد ما يبقى قائد لحد ما يبقى ناجح لحد ما ياخد مكانه في المجتمع لحد ما يبقى صاحب مشروع هي دي اعظم نصره ليه فربنا من نصرته للعبد انه يساعدك انك تتحول لانسان كويس وناجح وايجابي وفعال وصالح ومصلح ما انساش مره واحد قال لي كلمه خطيره هو دلوقتي صاحب يعني واحده من اكبر مؤسسات علاج الادمان اللي هي واخده المركز الوحيد للعلاج لعلاج الادمان بالاسلام في مصر كلها المركز بتاعه من الامم المتحده اعتماد من الامم المتحده إيه إيه يعني فبيقول لي انا كنت واحد انا كنت انسان ضايع بيقول لي انا ما كنتش بني ادم اصلا والشيخ فلان هو اللي خلاني بني ادم إيه الشيخ فلان ده دخل مره سايبر يعني يطبع ورق على النت فلقى صاحبنا ده قاعد بقى ايه بيشتغل في السايبر وبيضيع عمره وخلاص قال له انت ما بتعملش دراسات عليا ليه ما بتطورش نفسك وشخصيتك ليه بيقول خلاني بني ادم ساعدني لحد ما بقيت بني ادم ساعد نفسك عشان ربنا يساعدك من المواقف النبويه التربويه اللي بتبكيني حديث الرسول عليه الصلاه والسلام لما كان بيخطب آه، يعني في الناس ودخل واحد اعرابي ف- فقال له رجل غريب جاء يسال عن ديني لا يدري ما دينه النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه ساب الخطبه ترك الخطبه ونزل من على المنبر حتى انتهى الى ذ- هذا الرجل ساب الخطبه ونزل للراجل يكلمه وساب الجمهور كله بتاع خطبه الجمعه وجابوا للنبي كرسي عليه الصلاه والسلام وقعد عليه النبي عليه الصلاه والسلام وقعد يعلم الراجل ده هو الموقف ده يا جماعه من المواقف اللي اللي بتزلزلني النبي ساب المنبر ونزل ليه؟ لان قدامه واحد عايز يتطور نفسه حد يساعده ساعدوه يا جماعه ساعدوا الناس انها تغير حياتها ساعدوا الناس انها تطور شخصيتها ساعدوا الناس ان هي تطور سلوكها الاجتماعي ما تحبسوش الناس جوه السي في الفاشل بتاعهم بتاع زمان وتقعدوا تعايروهم بيه ساعدوهم ان هم يتغيروا ساعد المجرم لحد ما يبقى انسان صالح إيه، ما انساش كلمه الدكتور احمد زويل يعني الله يرحمه كان بيقول الفرق بين يعني يعني بعض ال- الدول الاسلاميه والدول الغربيه انه احنا بنقف ورا الناجح لحد ما نفشله هم بيقفوا ورا الفاشل لحد ما بينجحوه كان آه، في راجل في المدينه المنوره ايام النبي عليه الصلاه والسلام اسمه مالك بن الدخشم وكان بيقعد مع المنافقين فالناس كانوا مره مجتمعين مع النبي عليه الصلاه والسلام فسالوا عليه فواحد منهم قال انه منافق لا يحب الله ورسوله سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام صحيح البخاري قال له النبي عليه الصلاه والسلام قال له الا تراه قال لا اله الا الله يريد بذلك وجه الله الراجل اتحرج فقال له الله ورسوله اعلم وحب يبرر كلامه فيعني ف- فبيقول للنبي الا ترى يا رسول الله ان وجهه ونصيحته الى المنافقين يا رسول الله ده ماشي معاهم جاي معاهم قاعد معاهم يعني هو في صفهم النبي عليه الصلاه والسلام دافع عنه انه يحب الله ورسوله النبي عليه الصلاه والسلام فضل يشجعه عشان يخرج من اللي هو فيه لحد ما حصل ايه يا جماعه مالك بن الدخشم ده هو اللي حرق مسجد الضرار هو اللي حرق مسجد المنافقين في نهايه غزوه تبوك موقف تاني راجل من الانصار جه للنبي عليه الصلاه والسلام بيشحت فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له اما في بيتك شيء ما عندكش حاجه في البيت فقال له يعني يعني حته قماشه يعني ب- بنلبس بعضها ون- ونعمل بعضها مفرش نقعد عليه و- واناء نشرب فيه يعني حاجه بنشرب فيها ميه فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له ائتني بهما الرسول صلى الله عليه وسلم عمل مزاد علني قدام الصحابه مين يجيب اعلى سعر النبي اللي عملهم وقال من يشتري هذين واحد قال له درهم النبي قال من يزيد على درهم النبي بيقول للصحابه ضمنيا من تحت الكلام ساعد اخوكم شجعوه ان هو يبقى انسان بجد شجعوه انه يبقى ناجح شجعوه انه يحس بقيمته في المجتمع فواحد اشتراهم بدرهمين الرسول عليه الصلاه والسلام اداله الدرهمين قال له اشتري باحدهما طعاما يكفي بيتك خمس ست سبعة ايام واشتري بالاخر قدوما فاتني به اللي هو الماده بتاعه الحط... جمع الحطب من الجبال فهات اكل لعيالك يكفيهم كده كام يوم واشتري بقى ايه عده الشغل بتاعتك فجه للنبي قال له اذهب فاحتطب وبيع ولا أرينك خمسة عشر يوما أنت في مرحلة انتقالية في حياتك عشان تتحول لبني آدم تتحول لإنسان تتحول لواحد منتج الراجل راح يحتطب ويبيع جه بعد بقى 15 يوم معاه 10 دراهم ولابس توب جديد لابس هدوم جديدة واشترى أكل البيت وخزين لمدة النبي عليه الصلاة والسلام ساعده لحد ما طور نفسه لحد ما بقى بني ادم احنا فينا ناس كتير يا جماعه محتاجين والله انهم يطوروا شخصيتهم محتاجين انهم يتعالجوا من اضطرابات الشخصيه اللي عندهم محتاجين يتعالجوا من التشوهات العقليه في طريقه التفكير اللي عندهم الطريقه اللي بيبصوا بقى للحياه طريقه مرضيه عايزين يعالجوا سلوكهم الاجتماعي لازم نساعد بعض ان احنا نتطور وده من معاني اسم الله النصير اللي هو المساند المؤازر المعنى الرابع لل... اسم الله النصير الذي يثأر للمغلوب وينتصف له يعني اللي ياخد لك بطارك اللي ينصفك في الدنيا كلها اه مش انت بتقول نفسي في حد ينصفني مش انت بتقولي نفسي في حد ينصفني هو اللي يقدر ينصفك النصير هو اللي ياخد لك حقك من اللي ظلمك واذاك النصير هو اللي ياخد لك حقك من اللي كسر نفسيتك النصير هو اللي هيرجع لك حقك تاني بعد ما قلبك اتكسر النصير زي ما قال سيدنا نوح فدعا ربه اني مغلوب مغلوب اتكسرت يا رب مغلوب كسروا نفسيتي يا رب اخذوا مالي يا رب كل واحد بقى هيقول مغلوب على المعنى بتاعه مغلوب اليهود هدموا بيتي وقتلوا ولادي يا رب في غزه مغلوب اليهود خرجوني من بيتي وعملوها مستوطنات ليهم غصب عني يا رب مغلوب على امري يا رب مغلوب اهل الكفر والفساد قهروني يا رب فدعا ربه اني مغلوب كانت ايه النتيجه؟ فانتصر ففتحنا ابواب السماء فالفوريه يعني قصه واقعيه حقيقيه حصلت يا جماعه واحد يعني يعني جاب ثلاثه عمال في يعني في دوله خليجيه بتتعامل بالريال يعني يشتغلوا عنده في مزرعه المزرعه بتاعته وكان المفروض اجر كل واحد في اليوم 100 ريال فبعد ما خلصوا الشغل بتاعهم يعني بيحاسبهم فقالوا له حسابنا 300 ريال احنا الثلاثه قال لهم لا انتوا الثلاثه مالكوش الا 150 ريال يعني 50 ريال لكل واحد طبعا عمال وجايين من بلاد فقيره طبعا جدا وسايبين اهلهم ومستحملين ظروف رهيبه وبيناموا في ظروف رهيبه ومستنيين اي اي ريال بفارغ الصبر ولولا الحوجه والفقر ما كانوش سافروا اصلا فقالوا له حسابنا 300 ريال فقال لهم مالكوش الا 150 ريال عاجبكم عاجبكم مش عاجبكم ايه خلاص يعني بال يعني زي هياخدهم وهيمشي يعني يعني اعلى ما في خيلكم اركبوه يعني العمال هيعملوا ايه؟ مغلوبين على امرهم وطبعا في بلد تانية غير بلدهم حالتهم صعبه لا ليهم ظهر ولا سند هيلجأوا لمين في الحاله دي؟ خدوا ال 150 ريال وهم مقهورين ومكسورين فيعني واحد منهم الراجل نفسه هو اللي بيحكي الحكايه دي يعني بعد كده بيقول ركب العربيه بيبص في المرايه عليهم من ورا لقى واحد رافع ايده وبيدعي بيقول في اللحظه دي انا اتفزعت اتفزع طبعا لانه عارف ان هو مظلوم بس كملت ومشيت كان مش فارق معايا يعني الراجل ده بيحكي بنفسه بيقول في اول ملف حصل له حادثه اصيب بشلل يا كل مظلوم يا كل مكسور يا كل مغلوب على امرك اتعرف على الله النصير وصلنا للمعنى الخامس يا جماعه المنجي والمخلص لاوليائه من الازمات والكروبات اوقات كتير بتكون في ازمات ومحتاج حد يخلصك محتاج انت خلاص على مهالك محتاج حد ينجيك منها اسم الله النصير بمعنى المخلص يعني ايه المخلص يا جماعه زي سيدنا نوح كده زي ما ربنا قال ونصرناه من القوم الذين كذبوا باياتنا يعني ايه نصرناه من العلماء قالوا يعني خلصناه منهم يعني نجيناه منهم يعني من معاني النصير المخلص والمنجي ان ربنا سبحانه وتعالى نجى سيدنا نوح وخلص سيدنا نوح فده معنى من المعاني العظيمه انك بتوصل في لحظات انت محتاج نصره ربنا كده الخلاص يا رب ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون فلنعم المجيبون يا جماعه انت يعني بس انت علق قلبك بالنصير نعم الرب ربنا والله يا جماعه زي ما قالت ام سيدنا ابراهيم لما لقته خارج من النار سليم قالت نعم الرب ربك يا ابراهيم ربنا نصرك على الدنيا كلها بس احنا نعرفه ونقف على بابه ونقطع املنا من اي حد سواه ربنا ياما نجى ربنا ياما نصر ربنا ياما خلص ناس من كربات مهلكه ما ينجيكش انت ليه ما يخلصكش انت ليه ما ينصركش انت ليه دور على السبب عندك انت ربنا ما بيتغيرش يا جماعه احنا اللي بنتغير سيدنا موسى ربنا بيقول عليه يعني سبحان الله العظيم نفس الكلام اللي اتقال على سيدنا نوح ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم سيدنا موسى عاش كربات فوق كربات فوق كربات ربنا بيصور لنا مشهد سيدنا موسى واللي اسلموا معاه وهو وهم واقفين قدام البحر الاحمر وفرعون بجيشه المهول وراهم خلاص حدش منفذ حدش مهرب البحر قدامه فرعون وراه يعمل ايه ما قداموش اي حل غير انه يلجا للنصير عشان ينجيه وينصره ويخلصه من المصيبه دي ربنا بيوصف المشهد فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي خلاص هلكنا سيدنا موسى قال لهم لا مستحيل ربنا مستحيل يسيبني مستحيل يتخلى عني مستحيل يسكت على الظلم والطغيان ما دام انا اتحركت عشان نصر دينه يعني سبحان الله العظيم سيدنا موسى ما كانش عنده عمل معين يعمله بس كان واثق ان ربنا معاه هينجيه وهينصره وتحصل المعجزه فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم مش بس نجاه ربنا نجاه ونصره واغرق الاخرين سنن ربنا ما بتتبدلش يا جماعه فلو انت عملت نفس اللي عملوه هتاخد نفس العطاءات عشان كده ربنا بيقول في الاخر ان في ذلك لآية عايز النصرة دي عايز النجاة دي خليك معنا النصير علق قلبك بالنصير اقف على باب النصير ربنا قادر ينجيك من اي كرب من كربات حياتك وقادر ينصرك على اي واحد كسر نفسيتك وقادر يخرجك وينجيك من سجن البلاء اللي انت فيه يعني انت ممكن تكون وسط اربع حيطان نفسيا وسط اربع حيطان بسبب ظلم الاخرين اخطر سجن في التاريخ سجن سيدنا يونس في بطن الحوت تخيل نفسك مكان سيدنا يونس في بطن الحوت هتعمل ايه مين اللي يقدر ينجيك في الموقف ده مين اللي يقدر يلحقك مين اللي يقدر يخلصك من السجن الرهيب ده مين لو كل قوى الارض اجتمعت عشان تنجيك ما تقدرش الغواصه الامريكيه لما غرقت بالمالتي مليارديرات عرفوش يعملوا لهم حاجه ولكن ربنا نجى سيدنا يونس من موقف حدش يقدر ينجيه منه ابدا على الاطلاق الله سبحانه وتعالى يقول فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ظلمات فوق ظلمات فوق ظلمات ظلمه بطن الحوت ظلمه الليل ظلمه البحر مين اللي يقدر ينجيه ويخلصه من الغم ده لا معاه موبايل ولا معاه فيس ولا معاه واتس ولا في social media ولا معاه لاسلكي ولا يقدر يبعت لحد يقول له الحقوني ولا اي وسيله من وسائل التواصل يعمل ايه الله هو الحل النصير هو الحل فنادى ما هو ملوش غيره اصلا ما يعرفش غيره ما فيش حد غيره ممكن ينجيه في الوقت ده اصلا فربنا سبحانه وتعالى بيقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له بس انت تعرفه بس انت تعلق قلبك بيه بس انت تقطع املك من اي حد غيره الله سبحانه وتعالى ياما عمل كرامات وياما عمل معجزات طب انا مش نبي وعايز ربنا يكون معايا بالمعيه دي والنصره دي اعمل ايه ربنا قال لك بعدها وكذلك ننجي المؤمنين القصه منتهيه عايز ربنا ينجيك عايز ربنا يخلصك من الهم اللي تعبك وكسر نفسيتك عايز ربنا ينصرك وكذلك ننجي المؤمنين القصة كلها عندك انت دور على السبب جواك لان ربنا النصير زي ما نصر اوليائه يقدر ينصرك بس انت تلجأ الى الله سبحانه وتعالى رب اعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا رب اعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا رب اعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى الينا اللهم يسر الهدى الينا واهدنا ويسر الهدى الينا وانصرنا على من بغى علينا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك